طيب نتكلم في مشكله كلنا عندنا مشكله ال- المذاكره والامتحانات دي ولا طيب ايه المشكله بقى المشكله في ايه ضغط الامتحانات ده فرض اه ده فرضا ان احنا بنذاكر يعني فرضا ان احنا بنذاكر اه انا بس انا عايز اقول حاجه انا اول حاجه لازم الانسان يبقى متسق مع نفسه يبقى صريح مع نفسه وما يشتغلش نفسه يعني لو هيشتغل الناس ما يشتغلش نفسه ماشي احنا مش بتوع مذاكره فما تتحججش ب- اصل انا عندي مذاكره ايوه بتذاكر كام ساعه يعني في اليوم احنا بنضيع وقت على الفيسبوك وعلى ال- على الحاجات دي اكتر بكتير من ال- من المذاكره يا جماعه عايز بس احذركم من حاجه خدوا بالكم من حراميه رمضان في حراميه في رمضان عارفين ايه الشيطان قبل رمضان هو ايه بيحاول ان انت في شعبان ان هو يدربك لك الدنيا عندك مشاكل في البيت مشاكل في امتحانات في شغل في واحد مع مراته وا- يعني لازم يقلب لك الدنيا تدخل رمضان بنفسيه متكدره فتفضل دايخ أربع 14 يوم ولا 15 يوم في رمضان لحد ما تفوق ان الناس بتصلي وفي ليله قدر و... فاحذر احذر من الشيطان في الفتره دي اللي قبل رمضان ان هو ي- ي- يكدر عليك صفو نفسك ويعمل لك مشاكل ويدخلك في مهاترات وخناقات وخلافات افصل افصل من كل حاجه دي اول نصيحه تاني نصيحه خد بالك ان في حراميه يعني في ناس في رمضان اه، اه، هو الشيطان بيصفد مرضة الشياطين ال- اللي هم ايه الكبار ماشي في بقى في شياطين الانس دول منطلقين دول بيخططوا من رمضان لرمضان ازاي ان هو ايه يبوظ لك رمضان وبعدين عايزك تتامل في معنى والله فعلا لما قعدت اتفكر كده يقول لك ايه الدوره الرمضانيه ماشي ال- الخيمه الرمضانيه مسلسلات الرمضانيه إيه مش عارف الك- الحلويات الرمضانيه وتلاقي جميع انواع الحلويات هي ما بتظهرش طول السنه وتظهر في رمضان طب عمرك ما تساءلت كده اشمعنى في رمضان يعني الشيطان فا... يا جماعه كل ده فعلا من, من الشيطان ان هو ازاي بينجح ان هو ايه هو خلاص الشيطان بيصفد لكن هو ايه مش محتاج اصلا يوسوس لك في رمضان انت عندك كميه مباحات وكميه حرام في رمضان آه، هي فتنه واختبار ان واحد في واحد بيفطر يعني يا دوب بياكل مثلا ثلاث تمرات ويشرب شويه ميه وينزل يصلي في ال- المغرب في المسجد مثلا ويطلع يخفف في الفطار بيخفف في الفطار ليه عشان يفوق في صلاه التراويح في واحد تاني هو اول حاجه يعني ايه يعني اول حاجه دخل بقه صابع محشي فهو بيجي بعد الفطار في حاله من ايه هو مش موجود اصلا ده الناس بتعدي من قدامه كده وايه طبق بلح الشام معدي يقوم واخد واحده طبق مش عارف الزلابيه معدي يقوم فده بينزل التراويح اصلا لو نزل يعني بينزل اصلا م- اغلب الناس على فكره ما بتصليش ما بي- ما بيلحقش صلاه العشاء فدي برضو مشكله ان صلاه العشاء في جماعه اهم من التراويح عشان بس نبقى متفقين يعني يعني الصلاه يعني هو يفضل سهران بيصلي قيام ليل وما يصليش الظهر لا يعني الصلاه الخمسه ده الاساس يعني في رمضان قبل رمضان كيف تحافظ على صلاه الفجر في رمضان كيف تحافظ على صلاه الظهر يعني تكبيره الاحرام في صلاه الظهر دي اساسيه ما تفوتهاش انت عندك 30 يوم 30 تكبيره احرام اعرف شباب هو رمضان بالنسبه له هو بيصحى قبل امه بتصحيه قبل العصر بضرب الجزمه عشان يصلي الظهر ي- يا دوب يصلي الظهر ويصلي العصر وينام تاني يصحى المغرب طب انت بقى انت صمت ايه بقى يعني ايه اللي انت او يخلص إيه صلاه الفجر يقعد من الفجر للشروق لو كتر خيره يعني وقاعد في المسجد وبعدين يروح يلعب بلاي ستيشن لحد الساعه 11 الصبح في ال- في البلاي ستيشن ويرجع ينام لحد الفطار وده كده بالنسبه له او الشباب الرياضيين إيه، الدوره الرمضانيه اشمعنى الدوره في رمضان ده ده احنا الحمد لله السنه دي كاس العالم هيجي بعد رمضان ده الحمد لله نفدنا من سنتين كان اليورو كان اليورو في رمضان صح من سنتين يورو اللي هي بطوله بتاعت زي كاس الامم الافريقيه كاس الامم الاوروبيه كانت في رمضان فتنزل المسجد مثلا البرتغال بتلعب مع اسبانيا تنزل صلاه التراويح تلاقي مثلا ايه الشيخ وصف العواجيز اللي هم اصلا ايه مش ما- بس فين يا جماعه الشباب فين مفيش حد بيصلي ايه اه فهنا يا جماعه عشان بس ما انتهش اول حاجه احذر ان في ناس في رمضان بتسرق منك الشهر ده انا عايز اتخيل رمضان ده آه، مثال واحد دخل آه، انا جيت قلت لك مثلا ان انت هدخلك خزنه بنك خزنه مليانه فلوس ومجوهرات بقى وحاجات واجهزه ومش عارف ايه و... وقلت لك انت هتقعد في الخزنه دي ايه ساعه واحده واللي انت هتاخده ده من ايه من نصيبك خلاص هتعمل ايه انت اصلا من يعني من قبل ما انا اكمل كلام عينيك قلبت فلوس زي الكرتون كده هتدخل انت تخيلت نفسك ايه بتلم صح فتخيل واحد دخل ال- ال- الاوضه دي الخزنه دي وبعدين ايه عمل فتح كده فيسبوك عمل check in في الخزنه بتاعه البنك وبعدين قعد يتصور سيلفي مش عارف ايه ربع ساعه وقعد جات له مكالمه مهمه افتكر ان هو عنده مكالمه قعد يتكلم ده ايه ده غافل مجنون فده رمضان في ناس بتدخل رمضان هو ما بيفوتش ايه ما بيفوتش لحظه ان لحظه لحظه في رمضان تغير حياتك لحظه دعوه مستجابه تقلب حياتك فهيضيعها في مش هقول لك في المباحات ده بيضيع في حرام تلاقي 20 مسلسل طب المسلسلات معلش معلش مسلسلات رمضان اول لما تدخل تحس ان انت يعني إيه- لما تعدي دلوقتي بقى في القاهره مثلا لو رحت القاهره تمشي مثلا على المحور ولا كوبري اكتوبر تلاقي ايه يفط في كل حته ما شاء الله الايه ال- ال- ال- يعني ال- الايمانيات كلها بت- بتشع من ال- من اليفط ماشي ورمضانك احلى ما لا ورمضاني كده مش احلى خالص يعني كده رمضاني مش احلى كتر خيرك انت فده بيعمل ايه بيحسسك ان انت لازم تتفرج يعني مسلسلات كتير فانا لازم اتفرج طيب انا هسال سؤال من ر- رمضان اللي فات انت قبل في بدايه رمضان كان في مسلسلات كتير بتقول آه، ماشي ان انت لازم تتفرج عليها كلها ومش عارف يا عيني تتابع ايه ولا ايه وبتحاول توفق بين ال- المسلسلات والتراويح وبعدين تلاقي ناس بقى اتسحلت بقى في رمضان بقى هو ايه عاش مع القصه في المسلسل فلو بينزل يصلي هو اصلا سرحان فلان ده طلق فلانه ولا بيخونها مع مش عارف ايه فده بياخدك بياخدك دماغك بتروح قلبك بينشغل في رمضان بعد رمضان بقى انت المسلسلات اللي انت كنت بتقول كان نفسك تشوفها تتفرج عليها من رمضان لرمضان هل بقى جبت كل اللي فاتك يعني فتحت يوتيوب قعدت تشوف اللي م... ولا فتحت حاجه ولا اصلا انت مهتم تتفرج على المسلسلات يعني عادي يعني يعني مش هتموت يعني لو ما اتفرجتش على مسلسل لكن احساسك وانت داخل رمضان بيوصلك لدرجه ان هو ايه ازاي ما اتفرجش تقول له يا عم ما اتفرجش على التلفزيون على مسلسل ازاي يعني ايوه يا عم ما اتفرجش هو اصلا هو الليل كام ساعه هو الليل كام ساعه اصلا يعني ويقول لك الصبح تسلي صيامك اسلي صيامي بقى- ازاي يعني يا جماعه فعلا المسلسلات بقت بشعه فانت هتقعد تضيع هتقعد تضيع وقتك في في فرجه على وبعدين هي المشكله ايه البرنامج الديني اللي بيجي مثلا على قناه النهار ولا على قناه هي مش المشكله مش في البرنامج البرنامج ماشي كويس فيه كلام كويس المشكله ان البرنامج 10 دقايق وبعدين هيخرج يقوم جايب لك مسلسل مش عارف فلانه ومسلسل مش عارف اعلانات فانت قعدت اتفرجت على البرنامج التلت ساعه والنص ساعه ونص ساعه اعلانات فانت كانك بالظبط خ- خدت لقطات في ال- يا جماعه الحاجات بقت بشعه فعلا الواحد بقى بيعدي من قدام التلفزيون يسمع حاجه مثلا ايه ده يعني الموضوع بقى بقى متدني بقى م- الناس دي فعلا الناس دي فعلا عايزه تدمرنا يعني ده دي مش مش حاجه صدفه ومش عارف ايه بتاع لا ده توجه ده حاجه م- يعني الملايين والمليارات اللي بتتصرف على المسلسلات في رمضان دي ده مش ما يعني ما تبقاش مغفل ساذج ما تفتكرش ان ده عادي كده دي ناس بتفسد رمضان علينا كل سنه فانت فوق لنفسك فوق لنفسك في الشهر ده بالنسبه بقى للمذاكره واخر حاجه نختم بيها يعني ف يعني يا ريت ما نحورش على نفسنا انت محتاج في رمضان انت بتقيم الليل في رمضان قد ايه يعني يوم ما تبقى انت يعني شيخ الاسلام في نفسك هتصلي ساعه ونص ساعتين ماشي بعد ال... بعد العشاء ساعه يا عم انزل صلي في مسجد بيصلي بنص جزء ساعه وقبل ما تنام صلي لك ركعتين كده مع نفسك لوحدك ماشي قبل الفجر دعاء وكده ومش عارف ايه يبقى انت عايز في القيام كله ساعه ونص ساعه ساعه ساعه ونص قيام قران ه- بتقرا جزء مثلا في قد ايه نص ساعة مثلا يا عم ساعة قرآن يبقى ساعة قيام وساعة قرآن ماشي الدعاء والذكر انت طول ما انت ماشي ايه معاك بقى سبحتك معاك اي حاجة بت- بتذكر ربنا وتسبح مش محتاج وقت ما تضيعش وقت بقى عندك فيسبوك وتويتر والحاجات دي كلها اقفلها في رمضان اقفلها امسحها مش هيفوتك فوتة يعني يعني هو اللي انت بتشوفه قبل رمضان هو اللي انت بتشوفه بعد رمضان ده بالعكس انت في رمضان ه- هتتسحل اكتر هتلاقي ايه ال- كل واحد بقى ايه عارفين الاستوديو التحليلي بتاع المسلسلات كل سنه ده هو اصلا ده دي نيته كان كذا وهنشوف في الحلقه الاخيره مش عارف ايه وتيجي بقى البوست بتاع اخر كل سنه شابوه مش عارف مين يعني. خلاص يا جماعه والله العظيم تعبنا يعني تعبنا والله فعلا مفيش حاجه جديده كله متكرر كله متكرر ففوق لنفسك في الشهر ده ذاكر واحتسب نية أنا عارف الموضوع صعب إن أنت تحتسب نية صالحة في المذاكرة أنت مش لاقي نية صالحة في المذاكرة بس قول نية إيه إن أنا والله يعني ببر أبويا وأمي والله هيتبسطوا لو جبت مجموع كويس أو لو نجحت ما سقطتش يعني وأنا عارف يعني هي الطموحات مش مش, مش يعني هو الواحد بس يعني احنا ماشيين إيه